كم استجار بربه الرحمن ولكم تلل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجه ربنا سبحانه والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة المشاهدون أيتها الأخوات المشاهدات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في لقائنا المتجدد مع التعوذات النبوية المباركة نتعلم من نبينا الأنور صلى الله عليه وسلم كيف نحصن أنفسنا وأهلينا وأولادنا وذرياتنا وأحبابنا في الدنيا والآخرة من المخاطر والآثام والشرور والمهالك نجاني الله وإياكم من كل شر وأخرجنا من كل بلية وفرج عنا كل هم اليوم إن شاء الله تعالى نقف مع تعويذة جديدة عنوانها التعويذة أو التعوذ من شر الماضي بل والمستقبل نعم ما من واحد منا إلا وله ماض وما من واحد منا إلا وينتظر مستقبلا طال هذا المستقبل أم قصر منا من كان ماضيه عشرين سنة تلاتين سنة أربعين سنة عشر سنين سنة سنتين أي بعد البلوغ يعني ومنا من يكون مستقبله شهر يوم ساعة خمسين سنة تلاتين سنة سنة شهر الله أعلم فلك ماض ولك مستقبل ماضيك ماذا فعلت فيه ركز معايا كل واحد فينا له ماضي عملت إيه في الماضي اللي فات من ساعة ما بلغت أو من ساعة ما بلغتي أديت الصلوات كاملة أديت الفرائض كاملة قمت بما عليك من حق الله وحق نفسك وحق أهلك وحق الناس وحق مجتمعك وحق أمتك وحق دينك قمت بهذه الحقوق كلها ولا فرطت المنكرات المعاصي صحيفتك بيضة ولا فيها سواد كتير صحيفتك نظامها ايه فانا النهاردة هديك تعويذة من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام تأمنك من شر الماضي لو كان فيه شر ونسأل الله أن يغفر لنا كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون وحديك تعويذة هي هي في نفس الجملة تأمن لك المستقبل بس بأكد للمرة الألف هذه التعويذات أو التعوذات التي نأتي بها من عند سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام تنفع من تنفع من أقام الفرائض واجتنب الكبائر ولو كان فرط في الفرائض أو وقع في بعض الكبائر يعلن التوبة ويجي معاه الصفحة البيضة والراية البيضة كده لما يقرأ التعوذات دي ياخد بركتها إنما بعيد عن الفرائض أو مفرط فيها وقع في الكبائر ويجي عشان ياخد التعوذات ويقول بلسانه لا ديننا ماهوش دين شغل باللسان بس ديننا متكامل قلب وأعضاء ولسان التعوذة بتقول إيه الحديث صحيح أخرجه الإمام مسلم وغيره عن فروة ابن نوفل الأشجعي ده تابعي يعني تربى في مدرسة الصحابة يعني فروة ابن نوفل الأشجعي رحمه الله تعالى سأل أمنا أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قال لها يا أم المؤمنين حدثيني بشيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به في صلاته لعلي أن أدعو به فينفع فينفعني الله عز وجل به واحد تاني اسمه هلال من التابعين أيضا راح للسيدة عائشة رضي الله عنها قال لها أخبريني بما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من غيره قبل موته فماذا قالت ركز معايا كي تسلموا من فتنة الشيطان فتعوذوا يا أمة القرآن فكم استعاذ المصطفى من فتنة وكم استجار بربه الرحمن قالت لهذين التابعيين الجليلين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته أو كان أكثر ما يدعو به قبل موته ها يا ترى إيه شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيتعوذ من إيه ده احنا اللي محتاجين التعوذ ده هيقول إيه وبيكتر منه قبل الموت يعني في آخر حياته وبيقوله في كل صلاة اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عمل شر؟ لا والله ده هو ده لنا إحنا ده بيقول كده هو المعصوم عليه الصلاة والسلام بيقول كده عشان إحنا نتعلم هو معصوم من الخطأ ومعصوم من الأعمال الشريرة يبقى مين اللي يتعوذ هو ولا إحنا؟ إحنا أو هو يقوله افتقارا إلى الله عز وجل تواضعا لله طيب تعالى نفهم المعنى واحنا بنقول اهم حاجة نفهم المعنى يعني ايه اللهم اني اعوذ بك من شر ما عملته انت عملت ايه ما انا قلت لك في الاول عملت ايه ذنوب سيئات اخطاء ممكن تركت حسنات يبقى يا اما انت عملت حاجة سلبية يا سبت حاجة ايجابية كان في حاجة المفترض تعملها ما عملتهاش وكان في حاجة المفترض ما, تعمل ما تعملهاش عملتها يبقى أعوذ بك من شر ما عملت من السيئات أو أعوذ بك من شر ما تركت من الحسنات الله هو ترك الحسنات له شر آه أديك مثال طب السيئات زي إيه الكذب الغيبة النميمة السرقة إيه؟ عد بقى الذنوب كلها ترك الصلاة منع الزكاة عقوق الوالدين السب الشتم الطعن في الناس أعوذ بك من شر كل هذه الآثام يا رب ما هو كل ذنب عبارة عن قنبلة يا أخوانا قنبلة موقوتة ممكن تنفجر في أي لحظة فأنت بتقول يا رب أمني من الذنوب اللي فاتت اعفو عني اغفر لي كفر عني السيئات استرني يا رب أدي أعوذ بك من شر ما عملت يعني يا رب ما تأخذنيش بذنوبي يا رب أنت سترتها عليا سبحانك بفضلك وكرمك سترتها عليا يا رب ما تأخذنيش بيها كما سترتها عليا اغفرها لي أو أعوذ بك من ترك الحسنات من شر ما عملته أي من شر ترك الحسنات هو اللي بيترك الحسنات حتى النوافل ممكن يحصل من وراها حاجة آه ما تصلي كده على النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك الجماعة الذاكرين اللي بيذكروا ربنا مقامهم فوق آه يقول لك ما قعد قوم مقعدا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيه صلى الله عليه وسلم إلا كان حسرة عليهم يوم القيامة حتى لو دخلوا الجنة يعني ممكن يدخل الجنة ويجي يقول ياه لو كنت ذكرت الله في المجالس الفلانية كان زماني فوق في الدرجات الفلانية مع الناس اللي كانوا بيذكرهم يبقى بتقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت يعني من شر الذنوب اللي أنا وقعت فيها يا رب كما سترتها عليا اغفرها لي وما تأخذنيش بيها وما تعاقبنيش عليها ما في ناس بتعمل الذنوب وتنساها يا جماعة لكن ربنا يقول أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد انت عملت الذنب ونسيته لكن ربنا أحصاه والملائكة كتبته اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا بيقولوا ايه يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ده ممكن الواحد يعمل ذنب ويقعد 20 سنة نسيه وعقوبته تجي بعد 20 سنة واحد من الصالحين بيقول أذنبت ذنبا من 20 سنة أو من 40 سنة وأنا أنتظر العقوبة فأنت بتقول يا رب نجيني من آثار الذنوب آثار الذنوب خطيرة طبعا مقامنا يضيق عن ذكرها كلها لكن أجيب لك حاجة, حاجة بس كده إشارة يكفيك أنك تقرأ كتاب الداء والدواء لابن القيم رحمة الله عليه متخصص في بيان البلاء اللي يترتب على الوقوع في الذنوب موت القلب لما تقول أعوذ بك من شر ما عملت يعني يا رب أعوذ بك من الذنوب التي تميت القلب الذنب بموت القلب آه إزاي يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء يا القلب أبيض أبيض صافي تعمل ذنب نكتة سودة ذنب تاني نكتة سودة ذنب تالت نكتة سودة آه بس ربنا سبحانه وتعالى رحيم قال لك فإن تاب العبد ونزع يعني رجع عن الذنب ده صقل قلبه تقول استغفر الله وأتوب إليه بتوبة نصوحة وعزم وصدق الحتة السودة تتزاح طيب إن زاد يعني ما بيتوبش من الذنوب ذنب ورا ذنب ورا ذنب يبقى نكتة سودة ورا نكتة سودة ورا نكتة سودة ورا نكتة سودة نكتة يعني حاجة دقيقة يعني حتى يعلو قلبه الران وذلك قول الله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون يعني تصبح قلوبهم غافلة أدي موت القلب بيقولوا الحسن البصري الراجل بيقول انا بحضر نفسي علشان اقوم بالليل فجأة ما اعرفش اقوم والفجر يروح عليا رغم ان انا محضر منبهات ومظبط نفسي قال له ذنوبك بالنهار أقعدتك عن قيام الليل وعن حضور صلاة الفجر أعوذ بك من شر ما عملته يعني من الذنوب اللي فاتت استرها عليا واغفرها لي أعوذ بك من شر ما لم أعمل اللي أنا ما عملتوش احميني منه يا رب طب اللي انت ما عملتوش يحميك منه ازاي دي مهمة اللي انت ما عملتوش عن الذنوب اللي جاية يعني يا رب إن أنا تبت من الذنوب اللي فاتت خلي يا رب صفحات اللي جاية صفحات بيضة ما عملش فيها معاصي عامل زي إبراهيم ابن أتهم هذا سلطان الأولياء كما يلقبونه آه، مر على رجل طعن في السن فقال له أيها الرجل كم أتى عليك عندك كم سنة يعني قال له ستون سنة قال منذ ستين سنة وأنت تسير إلى الله يا عم انت عندك 60 سنة يعني بقالك 60 سنة في رحلة سير في طريق سفر نهايته انك رايح لربنا فأين تذهبون وأن إلى ربك المنتهى وأن إلى ربك الرجعى ده انت نهايتك لربنا 60 سنة يوشك أن تبلغ لأن أعمار أمة النبي عليه الصلاة والسلام من الستين للسبعين الراجل قال إنا لله وإنا إليه راجعون أعمل إيه يا عم أنت بتقول 60 سنة أنا قربت خلاص فقال له هل تدري ما تقول أنت عارف إن إله وإن إليه راجعون يعني إيه؟ من علم أنه لله وأنه إليه راجع وأنه إليه صائر فليعلم بأنه موقوف بين يدي الله وليعلم بأنه مسؤول عما قدم وأخر يعني فليعد لكل سؤال جوابا فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون بتسأل ربنا إنه يلهمك الإجابة على الأعمال اللي عملتها فالراجل قال له فما الحيلة طب اتصرف إزاي وما بقيش وقت وانت بتقول لي خلاص أنا أوشكت قال له قال له إيه تستغفر الله مما مضى وتحسن فيما بقي اللي فات من عمرك ألف في دفاترك وتوب يلا توبة نصوحة واللي جاي إنو نية طيبة نية جادة لله عز وجل إن أنت تعمل فيه الصالحات والأعمال بالخواتيم فإنك إن تبت مما مضى غفر الله لك ما مضى وحفظك ووقاك وحماك مما هو آت في المستقبل اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملته ومن شر ما لم أعمل طب أنا استعذت من الذنوب اللي فاتت المستقبل اللي جاي تقدر تضمن نفسك فيه ده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال ستكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا العشاء معانا مصلي الفجر ما جاش يصلي الفجر معانا مصلي العشاء ما بقاش في الجامع العشاء معانا مسلم موحد الصبح بقى على غير دين الإسلام الصبح مؤمن موحد المسا بقى على غير دين الإسلام إيه ده؟ عصر السرعة ده ولا إيه؟ كيف حصل هذا؟ اتفتن فأنت بتسأل ربنا سبحانه وتعالى يأمنك في مستقبلك والفتنة دي جاية منين؟ جاية منين؟ ولعلنا إن شاء الله في لقاء قادم ناخد حكاية الفتن دي وإزاي نتعوذ منها جاية من الدنيا ستكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح رجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا ليه انقلب بسرعة يبيع دينه بعرض من الدنيا الزم هذا التعوذ عشان تأمن نفسك من اللي فات وتحصن نفسك من اللي جاي حصن نفسك من اللي جاي ده ده إن شاء الله اللي هنعيش معاه في اللقاء القادم انتظرونا ورددوا هذا الدعاء كما كان يردده النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل تب علينا يا رب اغفر لنا يا رب نجنا من الآثام والذنوب والمعاصي يا رب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كي تسلموا من فتنة الشيطان فتعوذوا يا أمة القرآن فكم استعاذ المصطفى من فتنة وكم استجار بربه الرحمن من تلا القرآن يستشفي به متعوذا أو طارضا للجاني فالجأ إلى الله العظيم ونذ به عند الصعاب ونزعة الشيطان